بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نحمد الله ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد أحبتي في الله الأم الأم كلمة أكبر من أي علاقة بشرية بعد النبوة الأم جاء رجل فقال يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحابتي قال أمك قال ثم من قال أمك قال ثم من قال أمك قال ثم من قال أبوك كلمة الأم كبيرة كلمة الأم قد يعنى بها الدولة ولو أن الأمة تجتمع على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك أم الشيء أساسه وأم الشيء أصله وأم الشيء مجموعه الأمم سميت مشتقة من كلمة الأم بدون أم أنت لا تساوي شيء الحقيقة بما أن الناس مشغولون في هذه الأيام بالأم وعيد الأم وعيد الحب وطبعا سموه بعد كده عيد الأسرة احنا بنقول للجميع ان كان الانسان بينشغل بالام وبيفتكرها في يوم من الايام او في لحظه من اللحظات ولكن الام اغلى واعلى من ان تذكر في مثل هذه الاوقات فقط واحب ان احنا يعني نهدأ ونفكر ببساطه وفطرة يعني ايه ام يعني ايه ام ام يعني حملت وام يعني ارضعت وام يعني وضعت حملته كرها ووضعته كرها الام فيها غريزة عاطفة فيها حب و, و, و وحرص على الطفل بما أهلها الله له محدش ممكن يفعل ما تفعل الأم أبدا الأم أعلى من كده بكتير علشان كده احنا حلقتنا في هذه الليلة بنتحدث فيها عن منزلة الأم ولكن احنا أيضا بنعتذر لكل الأمهات ان ده مش قدركم ولا ده ولا دي منزلتكم ولكن احنا بنحاول نقدم شيء يذكرنا بفضل الأم طبعا احنا الأمهات البشرية أجمل وأعلى وأفضل من كل اللي هنقدمه ولكن تعالوا نشوف معاناة الأمهات من أنواع أخرى غير البشر أول فقرة معانا وإحنا كل حلقتنا لله دي فقرات أنا مش هتكلم فيها تقريبا إلا على المواقف الجميلة اللطيفة أول فقرة هي فقرة الحمل والوضع تعالوا نشوف هذه الفقرة هذه الفقرات بتبين قد إيه معاناة الأمهات معاناة الأمهات معاناة الأم في الحمل يعني إيه حمل مش بس بتحمل طفل او مش بس بت يعني بتغذيه من دمها او بيغير طبيعة جسمها او او كمان بتتحمل قد ايه معاناة وتعب شوفوا شكلها وهي ماشية لكن المسألة ان روح بتدب في جسم داخل جسمها يعني انت بتوهب الحياة وانت داخل بطن الام في ملك من الملائكة موكل بالأرحام الملك ده بي بي يعني موكل مخصوص بالرحم علشان ينفخ الروح في بطن الأم علشان الروح دي تدخل في جنينها ويعيش وهو داخل بطنها دي حالة يعني عجيبة وجميلة تعالوا نشوف أول فقرة وهي فقرة الحمل والوضع ونشوف آلام الأمهات عشان نتذكر منظر احنا ما شفناهوش واحنا صغيرين لما جينا نتولد اتفضل فقراتنا ونشوف معاناة الأمهات مش هنجيب البشريات لكن هنشوف معاناة الأمهات اللي يسر لينا إن احنا آه، نطوف ونجيبها لكم تعالوا نشوف ولادة آه، الفيل ودي طبعا لقطة نادرة جدا آه، آه، آه، هنشوفها ادي فيلة فادي الفيله ب- بتولد شوفوا الامها وعماله تحرك زلومتها دي الطفل ال- ال- الفيل وهو جوه ده الحبل السري ده الحبل السري آه، آه، شوفوا ادي هيتقطع الحبل السري سبحان الله العظيم
ربنا رب القلوب وهو علام الغيوب في الشروق وفي الغروب نوره يهدي العصا ربنا شوفوا قد ايه ادي الفيل وهو ادي الفيل بيسقط اهوم من من رحم الام وسبحان الله العظيم سبحان الله العظيم ادي الفيل نزل ربنا الهادي الودود شوفوا قد إيه.
ربه ملء الوجود عفو هذا الفيل.
خير وجود فارتجي دوما رضا ربنا الهادي الودود فضله ملء الوجود عفوه سبحان الله، أدي ال- خير وجود.
أدي الفيل- فارتجي ادي الفيل طلع اهو وقف على رجليه شوف اول
فارتجي دوما رضا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سواه ب- بس آه، آه، وارضع بقى يا سيدي وتهنى ادي امك معاك ارضع واتبسط آه، والام الحنون ادي الام اهي سبحان الله العظيم ويسعد الطفل الرضيع مع امه وادي بقى الزرافه شوفوا بقى الزرافه تقع من فوق طول الزرافة شوفوا التعب والعناء والمشقة آه، سبحان الله العظيم وتقع الزرافة الصغيرة شوفوا بقى هم الزرافة الأم يعني شوفوا آه، آه، آه، الزرافة الأم هتعمل إيه هت- هتنظف بنتها أهم حاجة عندها إنها تعتني ببنتها شوفوا هتنظفها إزاي وتشيل الغشاء اللي هو كان عليها داخل بطنها وتبدأ تقومها وتوقفها علشان آه، تساعدها على آه، حياة آه، مستقرة شوف هتبدأ شوف قد ايه ادي الام آه، وادي ال- آه، الزرافة الصغيرة هتبدأ تقوم آه، شوفوا قد ايه قد ايه التعب والمشقة سبحان الله آه، لازم تقوم ولازم الام هتساعدها شوفوا الام بتشمها ازاي برحمة فارتجي دوما رضا طبعا احنا عارفين ان الحيوانات كلها بتتكلم وفي لغة بين الحيوانات وبعضها بتتكلم فيها كلام واضح وصريح واحنا عارفين كلنا النملة اللي اتكلمت مع سيدنا سليمان شوفوا ادي الفرس بقى شوفوا ازاي الفرس بتولد شوفوا العناء وال- والالام احنا تعمدنا الحقيقه ان احنا نجيب فقرات طويله شويه في ال- في الولاده ل- لشده الالام شوفوا قد ايه قد ايه ادي ايه شوفوا الام وعماله سبحان الله العظيم اه، تحاول تخرج ابنها وجنينها من بطنها إلا الله لا سبحان الله.
إله إلا الله اه، لا إله يعني المخاض ده يعني سبحان الله العظيم شيء مؤلم وشيء يعني خروج روح من روح وخروج جسم من جسم وقد ايه المسألة فيها مشقة و سبحان الله العظيم وهنا بيضطروا يساعدوها علشان خروج ابنها وسبحان
ربنا رب الله القلوب وهو علام الغيوب في الشروق آه، شوفوا هذا الجسم كله وضخامته ويخرج من أمه. وشوفوا آه، مع الآلام دي كلها والمشقة دي كلها شوفوا إيه أكتر حاجة بتبقى المخلوقات مهتمة بيها بعد الولادة إيه أكتر حاجة ترى أكتر حاجة شوفوا سلامة الجنين وإنها تشمه وتلعقه و- وتحاول تقومه وتحاول ترضعه يعني هذه الآلام لا تزيدها على جنينها إلا رحمة حب وعطف وحنان شوف دلوقتي يعني لو الفقرة جات لنا كاملة هنشوف ال- للأسف ما جاتش كاملة طب هنا بقى البقر طبعا يعني البقر سبحان الله آه، هنا البقرة شوفوا ادي البقرة شوفوا قد ايه بتحاول تطلع جنينها شوفوا الرحمة اللي فيها كل الحيوانات دي
فارتجي دوما رضا ادي آه، رحمات ورا رحمات عناء يعني تعمدنا نجيب هذه المناظر اللي فيها عناء المخلوقات علشان كل ابن يعرف قد ايه امه بتعاني وبتتعب فيه ان كانت هذه الحيوانات ممكن تلد من غير آه، صراخ والام كبير يعني زي ال- آه، الامهات ال- الادميات بس آه، ده علشان نعرف فضل الام عشان نشوف قد ايه شوفوا العناء شوفوا التعب والمشقة اللي بتتكبدها مثل هذه الأمهات
ربنا وده الحي خرج بسلام لكن شوفوا هي أول ما ما- ما بتولد و- وخلاص الجنين بيخرج منها آه شوفوا أهم حاجة عندها إيه أهم حاجة إنها آه تروح له وتشم و- وتحاول تنظفه آه شوفوا سبحان الله العظيم الرحمن مجيب للدعاء ومن دعا ربنا سبحان الله الهادي خرج ودود فضله ملء الوجود عفوه خير وجود فارتجي دوما رضا ربنا الهادي الودود شوفوا آه، عايزة تقوم عايزة تقوم ليه بقى ما بتدورش على نفسها عفوه هي بتدور على جنينها وجود هنشوفه ما بتدورش على نفسها اهم حاجه جنينها واهم حاجه آه، انها آه، حريصه على سلامته وازاي انها آه، تخلصه من اي اذى ممكن يصيبه ما تدورش على نفسها سبحان الله العظيم كذلك الامهات آه، يعني امهاتنا كان اسعد لحظه بعد الولاده انها تشوف الولد تطمن عليه وتسال يا ترى كويس ولا في عنده مشكله شوفوا قامت كل همها شوفوا تعمل ايه انها آه، تشمه وتلعقه وتحاول تنظفه شوف الام ادي رحمه الام اللي هي اساسا من رحمه ربنا سبحانه وتعالى تعالى بقى المنظر ظريف جدا وهو ولاده الايه الحوت ادي شوفوا آه، جزء من الحوت الصغير خارج من الام اهو من بطنها وسبحان الله العظيم شوفوا اللقطه نادره الحقيقه وبتحاول تخرج شوفوا الالام كل ده محاوله لخ- لاخراج ال- الجنين عمال تحرك نفسها يمين وشمال وفوق وتحت عايزه تخرجه آه، وب- وبلطف عايزه تخرجه بلطف شوفوا اهي شوفوا قد ايه ادي والجنين خرج سبحان الله العظيم لا اله الا الله الامر يعني قد ايه آه، وشوف بتجري وراه وبتحاول تلمسه بتحاول تشمه بتحاول تكلمه بتحاول تقول له أه- الف حمدا لله على سلامتك انت بقى اللي كنت تعبني وتعالى بقى نلعب مع بعض ونبلبط في الميه تعالوا نشوف منظر تاني بس ادق شويه في نفس الحوت اهو بيخرج من بطن امه شوفوا قد ايه آه، المساله عامله ازاي الحقيقه لقطه نادره آه، يعني لقطه نادره دي فيران ده احنا جبناها ليه طيب جبناها عشان ما حدش يتصور ان في مخلوق على وجه الارض لا فيران ولا صراصير ولا اي حاجه الا وهو في قلبه رحمه على اولاده دي فقره بتولد نفسها شوفوا قد ايه بتولد نفسها سبحان الله العظيم بتولد نفسها ازاي شوفوا مراحل الوضع قد ايه شوفوا ب... ب... ب... بتفسح المجال لاولادها ان هم يولدوا ادي اول المخاض آه، بجالها المخاض اهو جالها سبحان الله العظيم وبعدين بتبدا تولد نفسها من غير ما حد يساعدها ومن غير ما حد وشوفوا هتولد قد ايه سبحان الله العظيم ادي آه، زي ما بقول لحضراتكم المخاض وادي بدايه اول واحد مولود يط- يحاول يطلع اهو آه، اللي عليه العلامه دي بيبدا آه، يطلع شوفوا قد ايه شوفوا بتلعقه آه، آه، الجنين بتلعق جنينها قبل ما يخرج وبتنظفه بتحاول آه، ت- ت- ت- تحرص على سلامته وهو خارج آه، سبحان الله العظيم ادي اول واحد خارج اهو وشوفوا قد ايه لوحدها وعماله في جحرها لوحدها في ضلمه بتاع مين اللي نزل الرحمه في قلب هذه المخلوقه الضعيفه المجهوله داخل جحرها والدنيا ضلمه وشوفوا ادي كام جنين بقى واحد اتنين تلاته سته سته هم ست اجنه بيخرجوا بتولدهم واحد ورا واحد اهم خرجوا منها آه، شوفوا قد ايه حمر وصغيرين وما لهمش فرو ولا ليهم اي حاجه لا يعرفوا اي شيء في الدنيا شوفوا قد ايه تلعق وتنظف و... و- و- وت- وترعى شوف هتشوفوا دلوقتي ادي بعد ما خرجوا آه، آه، هيعملوا ايه كله هيجري على امه عشان آه، يرضعوا لان هي هم دول سبب هي دي سبب حياتهم وهو- وهي دي اللي حبتهم وهي دي اللي رحمتهم من غير ما- من غير تردد هم بيجروا على امهم لذلك الواحد ما يفتكرش هو امتى حب امه آه، لكن حبها كان في قلبه من قبل ما حتى يتولد لان في ارتباط بينهم كبير جدا هنا بقى الارانب ودي آه، شوفوا قد ايه ادي ارنبه ادي بتولد ادي واحد واللي بعديه طبعا آه، ما شاء الله الارانب انتوا عارفين عددهم آه، واثنين وثلاثه وبداوا يسقطهم وبداوا يتحركوا برضو بيتحركوا عشان ايه عشان الرضاعه شوفوا عدد الارانب كله في حضن امه وعمالين يرضعوا ومبسوطين ومتدفيين في احضان الامهات آه، شوفوا
فارتجي دوما رضا هنشوف بقى اللي بعد كده حتى الكلاب شوفوا طول النهار بتسعى بتسعى ليه شوفوا عماله تاكل هتقابل آه، رزقها في الارض آه، ادي آه، رزق آه، كلت وادي حشرات برضو كلت يا ترى ليه تفتكروا الامهات دي بتفكر في ايه انا هقول لكم قصه في مره قادمه ان شاء الله تعالى عن ظبيه ك- ب- طو- وهي بتاكل عايزه تاكل عشان توفر لاولادها رضاعه شوفوا كم الكلاب الصغيره دي كل دول مستنيين امهم يا ترى انتم مفكرين الام دي بتاكل عشان تشبع لا الام ده هي بتاكل عشان تلاقي آه، مجال ترضع بيه اولادها الرحمه اللي موجوده فيها واللي علمها الرحمه دي واللي حطها في قلبها وعملت حساب كل طفل من اطفالها علشان يرضع مين اللي حطها شوفوا قاعده وبكل الرضا وبكل ال- ال- الهنا قاعده ومبسوطه وبترعى اولادها وبيرضعوا منها بمنتهى اللطف الكانجرو بقى الحقيقه في فقرات كتيره ما جبناهاش هنجيبها المره الجايه ان شاء الله ده اغرب موقف الحقيقه مر بيا آه، في في المساله ده اهي شوفوا الكانجرو ضخم قد ايه بص هيطلع جنين قد ايه خليكم معايا شوفوا ادي الجنين بيخ- بيخرج اهو ادي الجنين بيخرج اهو سبحان الله العظيم جنين آه، صغير جدا جدا جدا هتشوفوا حجمه قد ايه ما يجيش مثلا قد حق- عقلة الأصبع أنا استغربت تفتكروا ليه تابعوا معايا في الموضوع ده وهتشوفوا دلوقتي هو إيه اللي بيحصل شوفوا هي بتولد نفسها برضو شوفوا رحمة الأم شوفوا أدي الكانجرو تفتكروا تتخيلوا يا إخواني وأخواتي إن حجم الكانجرو الكبير ده يولد الحجم الصغير جدا ده تفتكروا ليه بصوا الكانجرو الصغير رايح فين بصوا هو لسه ما اكتملش نموه اساسا كجنين شوف هو رايح فين عمال يسعى وي... و- ويكافح ويطلع ويتسلق تفتكروا رايح فين رايح للكيس اللي بيقعد فيه طول عمره بعد كده جوه بطن امه شوفوا ايوه اهو عمال ي- يطلع يطلع لحد ما هو يوصل في فوهة الكيس اللي جوه بطن الكانجرو عارفين ليه هتشوفوا دلوقتي اهو وصل جوه كيس اهو وامه طبعا عارف سبحان الله سبحان من خلق فسوى وقدر فهدى سبحان من خلق فسوى وقدر فهدى لان مكان الرضاعه بتاعه و- والاكل بتاعه اللي هي اللي هيكمل فيه نموه بعد كده موجود جوه هذا الكيس شوفوا هيفضل ي- ي- يبحث بيبحث عن مكان الرضاعه اهو سبحان الله العظيم شوف هو ملوش عيون اصلا دلوقتي يعني انت لو نظرنا في وجهه او شوف وجهه مفيش عيون يشوف بيها بشكل كويس او شوفوا التقم ثدي الام وبدا يرضع ويتهنى لحد ما يكبر جوه بطن امه او جوه آه، الكيس اللي هو كيس الكانجرو اللي بيبقى آه، آه، هو بيبقى مغلف كده حوالين بطنه آه، الحقيقة الواحد سبحان الله يعني آه، فقرات فعلا جميلة و- وتعبر آه، عن أمهات وإن كانوا عندهم الآلام مختلفة عن آلام الأمهات الآدميات لأن منزلة ال- البشر أعلى من منزلة أي مخلوق آخر آه، من سواء كان الحيوانات أو حتى آه، آه، الطيور أو غيره آه، آه، لكن آه، هناك مواقف وإن كانت بسيطة لكن معبرة عن حنان الأم الموقف اللي جاي ده موقف آه، قرد كبير شوية بيلعب مع أخوه رماه في المية رماه في البحر تعالوا نشوف حنان الأم حتى في- في القرود آه، كثيفة الشعر لكن آه، رقيقة المشاعر تعالوا نشوف الأم وحنية الأم على ابنها الرضيع لا إله إلا الله لا إله بيلعب مع زقه في إلا المية شوف الأم الله، مسكته لا وحضنته إله ومشيت ولم إلا تهتم الله، بأي شيء غير إنها تحتضنه وكأنها عايزة تدخله جوه قلبها شوفوا إزاي أدي القردة تحتضن أمها شوف طبعا ده قرد الحقيقة عفريت شوف خد خدت ال- ال- الأم شوف خدت سبحان الله العظيم آه، في آه، مخلوقات أخرى آه، الحقيقة تعالوا آه، نشوفها احنا عندنا آه، آه، أمهات عظيمات و- آه، وفيها شيء من ال- من الخصوصية يعني مواقف نادرة حبتين في مسألة آه، الأمومة تعالوا نشوف هذه الفقرة آه، آه، الجميلة آه، اللي بتورينا أمهات من نوع خاص مثلا أم ليها أولاد كتير جدا و... لكن بتولد وحيدة ومسكينة وتعالوا نشوف ال... ال... ال- الحب والود اللي بين ال... الأجنة الصغار وما بين أمهاتهم وفي مواقف صعبة تعالوا نشوف أول فقرة من فقراتنا اتفضل يا أستاذ محمد دي أنثى حصان البحر هذه الأنثى آه، آه، هي وزوجها الاثنين بيبحثوا آه، على مخرج في مسألة الولادة دي فهي لازم تربط ذيلها آه، في ح- في شيء أمضيت عبد علشان هي لا تلد إلا أنها عبقا، ت- فالولد تضوع يعني ترتبط بذيلها في شيء وبعدين تبدأ تضغط على نفسها حتى آه، ال- تخرج الأجنة طهره فلا آه، منها يحوي شوفوا، نزقا هي المعاناة بيت على عمالة الحسن تحاول مرة العبقا اثنين ثلاثة بدون طبيبة بدون ممرضة بدون تخدير وادي الأجنة بتطلع خلقا طهره في صبر في جلد يحوي نزقا طلع الأجنة شوفوا كم الأجنة الأجنة عشرات من ال- من الأجنة. شوف إزاي خروجه من الحياة الحياة عدد كبير الواحد ما كانش متصور هذه الأعداد
فالعبد بأخلاق سبق شوفوا إزاي الصبر بقيت على الحسن العبق بتخرج دفعة ورا دفعة الورد تضوع صبر وجلد وحب حسن يا رب لنا الخلق شوفوا الموقف الحقيقة جميل جدا واحد من الأجنة دول شافها ولاحظها الظاهر إن ده بيحبها زيادة شوية رايح لها لحد عندها ويبص لها يقول لها انت سبب خروجي للحياه انت امي انا بحبك يا امي شوفوا ازاي بيبص لها ورايح لها شوفوا الود اللي حصل بين الاثنين منظر اخر حقيقه آه، جميل جدا لمجموعه من الضفادع اول مج... اول م- منظر معاناه هذا النوع من الضفادع في ال... في ال... في الولاده انثى الضفدع بت... بتضع وبنتها بتساعدها في الوضع
شوفوا تضوع وتنقى جنين ورا جنين طفل ورا طفل وبينتقوا اماكن الاطفال لما تقع فيها ما تت... ما لا يصيبها اذى وهي الميه آه، ادي نوع اخر من الضفادع ظهره مملوء بالثقوب مليان ثقوب اخرام كل طفل كل جنين بيتولد بينزل في هذا الثقب يعتني بيه ويحفظه من اي سوء لحد ما ينمو ويكبر وبعد كده الاطفال يبداوا يخرجوا واحد وراه انا عايز أت- تتصوروا ان انثى الضفدع بقى ظهرها شوف الظهر مليان ثقوب زي المصف والطفل جوه بيكبر ياكل ويشرب ويتغذى ويكبر وشوفوا بيخرج للحياه سبحان الله العظيم امهات من نوع خاص جدا وشوفوا آه، الثقب قد ايه محكم شوف ده زي ما يكون بيقول يا رب اطلع يا رب خرجني زي ما يكون يقول يا رب استرها معايا واطلع بقى على خير شوفوا و- على فكره ال- النبي عليه الصلاه والسلام نهى عن قتل الضفدع وقال ان نقيقها تسبيح يعني ن- نقيق الضفدع تسبيح شوفوا آه، ازاي آه، شوفوا ازاي شوفوا بيخرج ضفدع ورا ضفدع للحياة والأم السبب في ده كله نوع آخر من أنواع الضفادع الحقيقة نوع خاص جدا ودي يمكن من أجمل الفقرات اللي معانا الليلة دي إن لم تكن أجملها على الإطلاق هذه الأم آه، من الضفدع ذكية جدا جمعت أولادها كلهم في بركة قريبة من النهر وبترعاهم جت الفيلة شربت من هذه البركة معايا وبعدين من مشيوا فيها والأم شوفوا ازاي مضطرة بتبدأ تتحرك بعيد عن البركة هشوفوا ازاي البركة بعيد عن النهر
أضفيت بدأت المية تجف شربت الفيلة ال- ال- المية جت الشمس زادت الطين بلة والزمانة إلا نشفت بقية ال- ال- المياه وبدأ الأطفال يعانوا الخلقات وبدأوا يدخلوا في مرحلة الجفاف اللي ممكن تأثر على آه، عيونهم وتأثر على جسمهم وجلدهم وينشفوا يجفوا ويموتوا شوفوا ازاي هذه الأطفال آه، أجنة ال- ال- هذه الضفدعة شوفوا عيونهم مملوءة بالتراب هتعمل ايه هتعمل ايه الضفدعة دلوقتي الضفدعة هتعمل قناة ما بين النهر وما بين البركة عشان توصل لأطفالها حسن يا ال- ال- المية حاجة جميلة ومنظر عجيب من أم صابرة ومكافحة عشان تنقذ حياة أولادها أضفيت على إخواني منظر جميل وعجيب شوفوا الأم بصبر وبجلد بإيديها ورجليها وفمها لدرجة إن الفم هنلاحظ إن فيه جزء ممكن يكون التهب من كثرة ال- ال- الحفر بالايدين والرجلين والفم شوفوا ازاي هت- عملت قناه عملت قناه ما بين ال- النهر وما بين ال- البركه شوفوا بصبر وبرفق شوفوا فمها احمر ازاي شوفوا و- وعملت ال- القناه وبرفق وبحنيه بتدخل الميه على اولادها وبتعمل لهم سبيل للحياه آه، كانها تقول لا يمكن اعيش وانتوا آه، آه، تموتوا ولا يمكن ابقى مبسوطه وانتوا متالمين وخدتهم معاها للنهر أم عظيمة حاربت وكافحت لحد ما وصلت أولادها لبر الأمان وبتقف بت- كأنها بتقول الحمد لله ملكة متوجة ودي وده ده- ده منظر جميل آه، حتى للأمهات امهات الايتام او الضعفاء او الامهات اللي عندهم اولاد مرضى وبيعتني بيهم بشكل خاص آه، نقول لهم انما تنصرون وترزقون بضعفائكم وكافل اليتيم كما قال النبي عليه السلام انا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة فممكن تكون الأم ليها ابن مريض ممكن تكون عندها بنت آه، ليها وضع خاص وبنسمع كتير جدا عن أطفال اتولدوا عندهم شلل أو عندهم مشاكل أو عندهم آه، آه، صعوبات طبعا اللي بيتحمل المسؤولية كلها من أولها لأخرها الأم فتحية لكل أم وأسأل الله سبحانه وتعالى أنه يبارك في كل الأمهات بالذات اللي عندهم أولاد عندهم آه، أحوال خاصة والأجر على قدر المشقة تعالوا نشوف بقى وضع خاص جدا لأم ابتليت بطفل مشلول أو اتولد عنده عيب في, في, في رجليه آه، ولكن آه، أيضا مش من الآدميين آه، وإن كنا نقدر نجيب من الآدميين لكن آه، إحنا فضلنا آه، آه، المنظر ده علشان نقف ونعتبر والآدميين أفضل وأفضل من كل ده تعالوا نشوف آه، هذه آه، ال- الفيلة آه، وإزاي أنثى الفيل ابتليت في ابنها تعالوا نشوف المنظر ده صبر ده آه، فيل اتولد عنده آه، شبه شلل في ايديه ساقيه الاماميتين والام واقفه وبصبر آه، ترعى و- وتحفظ الطفل وتعالى الام دي هي رئيسه القطيع للفيله هي رئيسه القطيع لها آه، آه، للفيله ام عندها حوالي آه، 60 سنه ما لنا رب سوى وعندها طفلها وبتحاول انها آه، تساعده علشان يمشي لان ال- ال- الفيل لو ظل هكذا يموت هو كده م- لا يستطيع المشي ولا يستطيع آه، الرضاعة ولا يستطيع آه، انه ي- ي- يعني ينجو بنفسه عند الخطر فهيموت غالبا ربنا رب هذا الجنين القلوب اه شوفوا الام وابنت- و- و- وبنتها بيساعدوا الطفل والقنوط وفي الخ- قعدوا يوم او يومين الج- القطيع مشي سابهم ومشي علشان ياكل ويشرب ويعيش القلوب وسابوا الثلاثه وهو علام بيعانوا مع بعض الغيوب البنت ساعدت امها هي البنت ده اهي ساعدت امها قدر ما تستطيع يهدي ولكن في النهايه العصا ربنا الجوع الهادي اثر عليها شوف الام حزينه ازاي البنت بدات تمشي والام حزينه وتنظر شوف دي آه، اخته خير الوسطى اللي هي اكبر منه مشيت علشان تروح تاكل وتعيش احسن ما تموت بس لما مشيت شافت الطفل مسكين وشافت امه بتعاني شوفوا كل شويه بتنظر للخلف آه، حزينه وزعلانه على فكره الفيله فيهم رقه عجيبه وشافت امها بتعاني لوحدها شوفوا ازاي البنت جريت كانها بتعتذر تقول لهم انا اسفه حقكم عليا اللي انا عملته ده ما كانش صح ابدا ان انا اسيبكم في الموقف الصعب ده آه، انا ال- الحياة المحيا محياكم والممات مماتكم آه، كانها بتقول انا عايزه آه، يعني اعيش معاكم فضلوا على الحال ده ثلاث ليالي دي الليله الثالثه بدون اكل وبدون شرب الام واقفه آه، آه، مع ابنها وقفه جاده تعينه وتساعده آه، في محنته أم هم بي- بيساعدوه بيحاولوا هما الاتنين يمشوا أمامه وهو مسكين شوفوا ازاي ماشي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله سبحان الله العظيم ماشي بصعوبة شديدة جدا سواه جدا آه على رجليه شو هم بيمشوا قدامه علشان يشجعوه انه يقدر يمشي ولكن سبحان الله شوفوا على فكرة هو إلى الآن لم يستطع الرضاعة لأن أمه أعلى منه بكتير رب القلوب وهو علام ولازم يقف على رجليه عشان يرضى الشروط وفي سبحان الله العظيم تصبر الأم وتساعده وتساعده
وتقف معاه وتعينه وأسأل الله لكل أم عندها طفل مبتلى أن يعافيه وألا يبتلي آه، المعافين وأن يصبرها ويأجرها ويبارك فيها ولا يحرمها الأجر هنا بدأت بارقة أمل الطفل بدأ ي- يقف لثواني معدودة والأم طبعا آه، شوفوا هنا بارقة الأمل هي بدأت تظهر بعد معاناة ثلاثة أيام ثواني معدودة وبدأ يعتني لكن الأم فرحت لاحظوا فرحة الأم على وجهها والفيلة من من أكثر المخلوقات التي تعبر بوجهها وعيونها عن مشاعرها وعواطفها شوف ازاي بدأ ي- يقف الحمد لله شوفوا لاحظوا عيون الأم فرحة تظهر على عيونها مبسوطة الأم وبدأ الطفل يقف على رجليه شوف الأم لاحظوا الرضا والانشراح اللي على وجهها وبدأ الطفل يقف وبدأ آه، آه، آه، يعني يتصبر ويتحامل علشان يصل آه، لثدي أمه ويرض- ويرضع حتى لا يموت وفعلا سبحان الله العظيم آه، قدر الله له العافية شوف الأم راضية ازاي لاحظوا بتاكل ايه بتاكل خشب ناشف في فمها لأنها ما كلتش بقالها عدة أيام علشان تدر له لبن لا إله سبحان الله العظيم إلا الله لا إله ويرضع إلا ال- ال- الله، الطفل لا إله ويمشي إلا الله ويعافى لنا وادي الأم تر... ترجع مرة أخرى لقيادة القطيع بفرحة أم نجحت في إنقاذ ابنها آه والقطيع كله ماشي وفرحان آه ل- لفرحة الأم آه الحقيقة آه يعني شوفوا آه الأمهات قد إيه عظيمة آه تعالوا نشوف آه الحقيقة موقف هو ده من من أكثر المواقف اللي أثرت فيا في في موضوع الأمهات وهو موقف آه، الدبة القطبية آه، آه، التي عانت وعامت وسبحت بحثا للطعام آه، لأولادها والفقرة دي كتير من إخواني وأخواتي طلبوها وإحنا الحمد لله تعالى بنحققها لهم الليلة دي تعالوا نشوف هذه الفقرة الأم ونشوف كفاحها آه، آه، وأحسبكم على هذه الفقرة تماما القطب الشمالي أو القطب الجنوبي بيقعد أربعة أشهر لا يأكل ولا يشرب شوفوا ادي دبة في القطب آه، الشمالي آه، او الجنوبي طبعا وجليد كسى كل شيء بقالها شهور ما دقتش اي لقمة وما كلتش اي حاجة
وخذ بيدي ومن بعدي هتاخد اولادها وانا عايزكم تتابعوا ده بشكل آه، يعني آه، دقيق لانه الحقيقه مؤثر جدا جدا الفيلم ده آه، لانها لقطه في في قمه التاثير هتاخد اولادها وتحافظ عليهم تنزل بيهم وتدور معاهم هي مش بس بتدور على اكل هي كمان عايزه تاخدهم معاها وتنزل الدبه في رحله آه، للبحث عن الطعام إلهي سيدي شوفوا الدبة وهي ماشية تقع داخل النار وتكافح
وخذ بتبحث عن أي طعام مش لاقية أيام وليالي هتشوفوا قد إيه سافرت وقد إيه وادي نهار ورا نهار والجليد ينهار سبحان الله العظيم وهنشوف بعد شوية شوفوا آه، الجليد آه، بدأ آه، يعني ينصهر وهي مش لاقية ولا أي حاجة تاكلها وادي وهي ماشية كفاح شوفوا ماشيها قد إيه ضعيف وقد إيه وبعدين تقع مرة تانية داخل النهر وتحاول وتحاول تركت أولادها آه، علشان تبحث لهم عن طعام الكلام ده لكل أم بتتعب أو بتعاني في تربية أولادهم آه، يا ريت كلنا أنا وأنتم نتفرج المرة دي على رحمة الله شوف بت- بت- بتسبح في مية آه، متلجة وجليد جامد شوية تسبح وبعدين شوية تزحف شوفوا الزحف كفاح ورا كفاح ليل ونهار شوفوا ادي الدبة وجود واسع وعظيم سبحان الله العظيم
إلهي من سواك يزيل همي وسباحة ورا سباحة ومن أدعو وبين أحجار الجليد ضرعا زي ما احنا شايفين كده الجليد بدأ يعني ينصهر شوية وده معناه إنها سبحت فترة طويلة وشوية تعوم فوق وشوية تسبح تحت وتغطس ومن أدعوه مضطرا يجبني إلهي سيدي ربي أغثني
كل ده وهمها كله إنها تطعم أولادها وشوية هتلاقوا فيها نظرات حيرة بعد ما تطلع كده تبص لأولادها ورا على الشط يا ترى لسه واقفين ولا حصل لهم مشكلة هتشوفوا حاجات سبحان الله العظيم جنيت وأيدي آه شو شو يعني انتوا عارفين يا اخواني آه عامت قد ايه هذه ال- ال- الدبة غليظة اللحم شوفوا بتبص من من ورا على الشط طبعا ما اعرفش انتوا- يعني سبحان الله العظيم وتغطس.
وبالتقصير والزلل طبعا المشاهد ممكن يتصور انها كانت آه، بت يعني كانت بسيطة ولكن الدبة دي سبحت 60 ميل داخل ال- داخل المية هذه هذا الماء المثلج شوفوا 60 ميل طبعا لو قلنا لأي أم إن أكل ولادك داخل جزيرة جوه البحر آه، يا ترى تقدري تسبحي داخل هذا الجليد عشان تروحي تجيب لهم الأكل قد تتردد الأم ولكن آه، أكيد في ناس آه، قلوبها مليانة رحمة سبحان الله العظيم إلهي من سواك شوفوا.
يزيد ولاحظوا معايا ان الجليد بدأ فعلا ينصهر وده معناه انها بتسبح فترة طويلة وادي عناء ورا عناء وسبحان الله العظيم د- يعني جهد دؤوب و... و...
من سواك يعني سبحان الله يزيل همي ومن أدعوه
عايز؟
مضطرا يجبني إلهي
وتطلع على البحر من البحر على الشط شوفوا الإرهاق والتعب والجهد الشديد اللي أصابها سبحان الله العظيم وفجأة تلاقي أفيلة النهر تحاول إنها يعني ت- تصطاد واحد منهم لكن هيهات هيهات يعني آه، أصبحت ضعيفة جدا ولكن هتحاول مرة واثنين وثلاثة وشوفوا لما أصابها الإرهاق هتروح شوفوا رجلها مش قادرة تشيلها من كتر الإرهاق سبحان الله العظيم وبترتعش من كتر الإرهاق والجوع والبرد مع بعض اجتمعوا على أم بتبحث لأولادها عن الطعام وآدي هتبدأ دلوقتي تحفر لنفسها حفرة علشان تقعد فيها ربما تنتظر الموت وما تشوفش ولادها بيموتوا من الجوع قدامها شوفوا سبحان الله العظيم ادي الدبه وادي رحمه الدببه باولادها وده جزء من مئة جزء من رحمة الله عز وجل سبحان الله العظيم آه بعد كده محدش يجي يقول آه آه ان انا مش لاقي رحمة فين الرحمة لا رحمة الله اوسع واجل من كل الرحمات فعلا آه، سبحان الله العظيم بالمناسبة في ناس آه، يعني آه، سألوني عن موضوع الدبة دي ايه اللي حصل لها بعد كده بس احنا ما جبناش بقية ال- الفقرة آه، شوف رحمة ربنا التي وضعت في قلب هذه ال- ال- الدبة ومليارات المخلوقات هذه الدبة ماتت فعلا وانتهت حياتها في هذا القبر التي حفرته لنفسها فداء لأولادها آه، آه، معنا اتصال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته اهلا يا اختنا اهلا بارك الله فيك يا شيخنا وزادك الله علما الله يكرمك وأقول إن كلمة الأم تحمل من المعاني الكثيرة والكثير فإذا ذكرت الأم ذكرت معها الرأفة والرحمة ذكر معها الحب والحنان فلقد ضرب المثل بالأم في الرحمة فلما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم بأن لله مئة جزء من الرحمة أنزل في الأرض منها جزءا واحدا قال صلى الله عليه وسلم فمن ذلك الجزء يتراحم الخلق فيما بينهم حتى أن الدابة لترفع حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه إذا كان هذا شأن الدابة مع ولدها فما بالكم بالأم من البشر لا شك أنها أرحم وأحن فأسأل الله أن يغفر لآبائنا وأمهاتنا وأن يعيننا على برهم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا اختنا اهلا مع اتصال اخر آه، فالحقيقه آه، مساله الامهات آه، يعني لا نحب ان احنا آه، نذكر الا الخير والا البر والا الاحسان وبالوالدين احسانا يعني نتمنى ان احنا نكون آه، ادينا بعض ما تستحق الامهات وتذكير الناس ب- برحمة الله التي وضعت في قلوب الأمهات ومنزلة ال- الأم العالية ودرجاتها الغالية أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل من كل أم ويجعلها في أعلى عليين ويأجرها ويجعلها في الشهداء والصالحين آه، كنا نتمنى أن احنا نقضي معاكم وقت آه، أطول من كده ولكن للأسف آه، الوقت تقريبا انتهى آه، لكن آه، آه، على وعد اللقاء بإذن الله عز وجل في الحلقة القادمة هي الحلقة الحقيقة آه، آه، فيها شيء غريب آه، شوية هو آه، الحلقة القادمة آه، آه، أنا مش هقول عنوانها الآن ولكن آه، الحلقة بتتناول آه، قصة رجل آه، قصة رجل فقد عيلته فيا ترى هيختار عيلة آه، طيب أقول أقول عنوان الحلقة عنوان الحلقة اسمه الذئاب أم البشر يا ترى هيختار عيلة من البشر أم هيختار عيلة من الذئاب هذا الرجل قدر يتعامل مع الذئاب ويتعايش معهم ويحبهم برغم من افتراسهم برغم من شراستهم آه، ليه حصل كده وازاي ونستفيد منه ايه ونشوف صفات ربنا من الرحمة وال... و- والعظمة آه، آه، في المرة القادمة أسيبكم مع هذا التنويه للحلقة القادمة تفضل يا أستاذ محمد
في الحلقة القادمة من اللؤلؤ والمرجان الذئاب أم البشر رجل فقد عائلته فهل وجد من يحنو عليه من البشر أم وجد الدفء والحنان بين الذئاب فلسان حاله صار يقول سمعت صوت الذئب فاستأنست به وسمعت صوت إنسان فكدت أطير الذئاب أم البشر الذئاب أم البشر الذئاب أم البشر
سبحان الله العظيم آه، إن شاء الله موعدنا في الحلقة القادمة وقبل الختام أشكر كل إخواني آه، القائمين على قناة الرحمة وعلى رأسهم فضيلة الشيخ محمد حسان أشكر وبشدة آه، أستاذ محمد هلالي آه، أستاذ محمد البطريق آه، إخواني المصورين محمد راشد وصوتيات أخي عبد الكريم و- وشريف وكل إخواني وأحباب القائمين على القناة آه، وأذكر إخواني و- وأخواتي بموقع آه، آه، قناة الرحمة الرحمة دوت تي في آه، موقع جميل وطبعا عليه حلقات البرنامج حلقات ال ال كل ال حلقات القناة بداية من الشيخ محمد حسان ومشايخنا الأفاضل الشيخ مصطفى العدوي الدكتور علي السلوس آه، فضيلة الشيخ آه، آه، كل كل مشايخنا وكل آه، علمائنا أذكركم ب- بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكثروا منها وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يملأ حياتكم بالخير والندى وأن يملأ أوقاتكم بالعطر والهدى إلى لقاء آخر بإذن الله عز وجل في حلقة قادمة من اللؤلؤ والمرجان والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبك لصفات الرحمن نور ومنازل إحسان لله الأسماء الحسنى والمرجع فيها القرآن نأخذها من روض السنة نسلم من كيد الشيطان من أحصاها دخل الجنة ينعم بعطور الريحان شاهد معنا من يحصيها شاهد معنا من يحصيها مثل اللؤلؤ والمرجان مثل اللؤلؤ والمرجان